وصحبه أن يرتعوا أن يرتعوا فإذا سعيتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين آمين آمين يا رب العالمين مشاهدينا الكرام حلقتنا النهاردة استكمالا لما كنا قد بدأناه في حلقة الأمس عن قضية الضباط الملتحين وبالتأكيد احنا كلنا متابعين الأحداث اللي بتتم على أرض مصر وبالتحديد على أرض سيناء واختطاف الجنود المصريين في سيناء اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يردهم إلى أهاليهم وزويهم سالمين غانمين يا رب اللهم أمين وأن تأخذ الجهات الأمنية الرسمية سواء شرطة أو أو جيش بأيدي من حديد وأن يضربوا بيد من حديد على من قام بخطف الجنود المصريين محتاجين نتكلم في أمور كثيرة معانا في البداية قضية الضباط الجنود المختطفين ثم نتحدث عن الضباط الملتحين والمشكلة ونربط بين هذا وذاك إيه اللي وصلنا لاختطاف جنود في سيناء وبين رفض جهات كثيرة وعديدة في الدولة المصرية في إنهاء قضية الضباط الملتحين معنا مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم معنا معالي النقيب هاني الشاكري المتحدث الرسمي باسم الضباط الملتحين اهلا وسهلا سعداء بيك ربنا يكرمك ايضا معنا معالي النقيب احمد البدري اهلا وسهلا سعداء بحضرتك هبدا مع حضرتك سياده النقيب هاني في مساله تعليقك واحنا بنتكلم عن جنود مختطفين وحضراتكم يعني من ابناء وافراد الشرطه المصريه محتاجين نسمع تعليقك على اختطاف الجنود المصريين
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا احنا هنتكلم في هذا الموضوع من من شقين. اول شق الفعل والشق الثاني رد الفعل وهل احنا مسموح بهذا او بذاك او بده. احنا مبدئيا في هذا الموضوع تحديدا يعني الاخ اللي هي ثارت بسبب هذا الموضوع اللي هو الاستاذ احمد ابو شيتا اللي هو مسجون حاليا في سجن العقرب احنا كنا شهود عيان على واقعه كده معينه انا هحكيها دلوقتي. الموضوع بدا ان احمد ابو شيده ده كان متهم في احداث اسم العريش وراجل اخذ عليه حكم غيابي الراجل راح سلم نفسه للشرطه هناك تم ترحيله لسجن العقرب هنا في وادي النصرون فجاه احنا كنا في اعتصامنا امام وزاره الداخليه لقينا اهله اخوه وابن عمه جايين ومنفعلين جدا في يا جماعه وساعتها طبعا برضو كان بدات الاخبار تنتشر على صفحات الفيسبوك والتواصل المجتمعي على شبكه الانترنت ايه يا جماعه في ايه الموضوع ان في ضابط في سجن العقرب مسك الاستاذ احمد ابو شيتا حصل خلاف ما بينهم فضل يعذبه لمده 21 يوم حتى اصبح مجرد هيكل عظم موجود وفقد بصره نعم
واحنا جايين دلوقتي للوزاره هنقابل اللواء فكري حسين فكري دوت المسؤول عن التواصل المجتمعي الى اخر هذه الامور. طيب يبقى الموضوع بدا من عند السجن من عند تعذيب اللي هو احمد ابو شيتا حتى حصل فيه هذه الامور. م. فكان رد فعل لهذا الامر ان هم خطفوا الجنود ده طبعا بالنسبه لنا غير مقبول، الاثنين غير مقبول. الفعل اللي تم في السجن من تعذيب احمد ابو شيتا زائد رد الفعل ان هم يعني يتم اختطاف بعض الجنود المصريين عشان مطالبين ان هو يتم الافراج عنهم ده مش مقبول وده مش مقبول والاثنين غلط انما ده يرجعنا ايه سبب بقى المشكله دي سبب المشكله دي اخفاق السلطات اللي موجود حاليا وعدم استطاعتهم في فعلا انفاذ القانون وان احنا نصبح دوله قانون انا عندي وزير الداخليه وانا بحمل هذه المسؤوليه اولا واخيرا لوزير الداخليه لماذا وزير الداخليه ده حضرتك ده منصب سياسي ده منوط بوظيفته دي عدة مهام أول حاجة وظيفة سياسية أظن أن يعني السيد الوزير أخفق إخفاق رهيب في هذه المهمة السياسية ليه شفنا التيار الليبرالي بكافة والتيار العلماني وكافة الأيديولوجيات بقى سواء يساريين سواء ليبراليين سواء كل دول غير راضيين عن أدائه السياسي طبعا وبيتهمون أن هو بيقوم باخوانه الدوله باخوانه وزاره الداخليه في نفس الوقت وجدنا الطيار الاسلامي طبعا يعني اللي عمله الامن الوطني ان هو استدعى ناس منهم وانه ابتدى يرجع او يحاول يعود لسائر عهده الامن الوطني في ثوب في ثوبه الجديد او في ثوبه القديم جهاز مباحث امن الدوله طبعا ده اثار برضه حفيظ الكثير من الاسلاميين وجدناهم غير راضيين عن اداء السياسي وزير الداخليه بل ضباط وافراد الشرطه نفسهم احنا اول مره منذ انشاء وزاره الداخليه نشوف ضباط شرطه بيضربوا عن العمل بسبب سياسات هذا الوزير محمد ابراهيم اللي موجود حاليا بالعكس ده هو كان موجود في يعني في جنازه احد الساده الضباط نسال الله ان يتقبلهم من الشهداء امين وساعتها تم الاعتداء عليه من الضباط نفسهم لانه مش قادر يتحاور ولا بيتكلم بطريقه حتى مظبوطه مع هؤلاء الضباط يبقى دي اول وظيفه ليه للاسف هو باقتدار فشل فيها فشل ذريع اللي هي الوظيفه السياسيه اللي هي من اهم مهام وظيفته نعم الوظيفة الثانية هي إدارة مرفق الأمن أو إدارة المؤسسة الأمنية هل استطاع الوزير أن هو يدير المؤسسة الأمنية؟ خالص الانفلات الأمني ما زال موجود الجرائم ما زالت موجودة في عدم رضاء من كثير من صغار ضباط وأمناء الشرطة في الرتب طبعا لما طبعا مقامهم عالي عن طريقه ادارته للمرفق الامني اللي ادى او تسبب لوجود مش انفلات امني وبس واستشهاد كثير من ضباط وافراد الشرطه نظرا لعدم التسليح الجيد ونظرا لعدم اتخاذ الخطوات وعدم عدم اتخاذ الخطوات الامنيه الصحيحه سواء في تامين اماكن كتير احنا شفنا ميدان التحرير لمده طويله جدا قفلوا خمسه سته بلطجيه وبس يعني لو الواحد كان نزل هو واثنين ثلاثه كان قدر يخلص هذا الموضوع اداره امنيه للاسف بكافه الطرق غير يعني سليمه بالمره ادت لاحداث السجن في بورسعيد وكل القتل والهرج والمرج اللي حصل هناك مفيش شرطه دلوقتي في بورسعيد مفيش شرطه في السويس شفنا الجيش القوات المسلحه اللي نازله بتامن امتحانات الخاصه بدبلوم الصنايع او بال, بال بالدبلومات الفنيه بالدبلومات الفنيه الشرطه مش متواجده ده كله نتيجه ايه نتيجه الاداره السيئه لمرفق الامن شفنا لا في خطه موجوده لاعاده هيكله الوزاره شفنا الوزارة زي ما هي في سابق عهدها مع فارق تجرؤ الشعب عليها مع عدم وجود آليات جديدة للتعامل مع الإجرام في الشارع وجدنا في الآخر الهرج والمرج في الشارع المصري وجدنا الانفلات الأمني ففشل السيد الوزير فشلا ذريعا في وظيفته في إدارة المؤسسة الأمنية وإعادة الانضباط الأمني أو إعادة الأمن في الشارع المصري طيب ثالث وظيفة ليه هي الوظيفة القانونية إرساء دولة القانون يعني يكفينا هنا نقول إن الوزير ضرب طبعا بالقانون كله عرض الحائط ما زال في انتهاكات بتحصل من بعض القلة أو من بعض ال ال يعني الناس الفرادة في وزارة الداخلية ما بيتمش اتخاذ معهم إجراء زي الضابط بقول لحضرتك اللي تسبب بتعذيبه للي هو أحمد أبو شيتة إن كل الموقف اللي احنا فيه دلوقتي ده هو اللي مسلم نفسه يا جماعة هو الراجل ده اللي مسلم نفسه يعني الشرطه راحت جابته ولا هو كان هربان الراجل سلم نفسه وقال حاسبوني طب ليه يتم التعامل مع كده انا شايف الحل لازم اولا اقاله وزير الداخليه ثانيا ناتي بوزير فعلا يكون عنده رؤيه لاعاده هيكله المؤسسه الامنيه عشان بالفعل انا عايز اقول لحضرتك حاجه حضرتك حتى في اغراض العقوبه يعني العقوبه ليها اغراض عندي سواء في الشريعه الاسلاميه او حتى في القانون الوضعي اغراض العقوبه دي اول حاجه تحقيق الردع سواء الردع العام او الردع الخاص تاني حاجه تحقيق العداله ان اصحاب الحق بياخد حقه من من الجاني او من المتهم او من المجرم يعني تالت حاجه اصلاح الجاني ده او المجرم ان انا اصلحه دوت بيتم فين في السجن عشان كده حتى بيقولوا السجن ايه دار اصلاح وتهذيب هل هي كده هل المجرم فعلا بيخش السجن بيتم اصلاحه لا طبعا ليه الشرطه مظلومه في هذا الامر ضابط الشرطة وفرد الشرطة لم يتلقى من التعليم سواء التعليم الفني أو التعليم الأيديولوجي إن هو يستطيع إن هو يؤهل مجرم إن هو إزاي يتواصل تاني مع المجتمع مش وظيفتنا أنا يا جماعة رجل أمن مسؤول عن ضبط إداري تحقيق الأمن وحمايه المنشات ومنع الجريمه قبل وقوعها او ضبط قضائي وهو القبض على مرتكب الجرائم عقب ارتكابها انا عايز وزير يبتدي ينقل هذه الرؤيه للمؤسسه يبتدي يقول لا انا مش م- بعد لازم تنقل اداره السجون من الشرطه المصريه تتولاها سواء هيئه مستقله او وزاره الشؤون الاجتماعيه تمام.
هو دوت اللي عنده الخبراء النفسيين عنده الخبراء الاجتماعيين اللي هيقدر يتعامل يتعامل مع هؤلاء المسجونين طيب، جميل.
انما ضابط الشرطه مش هيقدر يتعامل في في ادارته لهذا الامر لا هو يحمي المكان يحمي السجن تبقى مسؤوليتي عدم السماح لاي مسجون بالهروب عدم السماح باي اختراق للسجن او باي هجوم على السجن انما اداره السجن نفسه انا لم اتلقى من التعليم ما يؤهلني ان انا استطيع ادير ان انا ادير السجن الكلام دوت موجود في جميع دول العالم الحقيقة دول المؤسسات وهي ديت لما بنتكلم ازاي الدولة بوليسية يعني الشرطة متوغلة في جميع نواحي الدولة في جميع مؤسسات الدولة سواء الشرطة هي اللي بتدير بطريق مباشر أو بتدير بطريق غير مباشر الكلام ده لازم يقضى عليه جميل.
تصبح وظيفة الشرطة فقط هي تحقيق الأمن فقط يا ر... نتمنى نتمنى تحقيق الامن نتمنى في هذا ربوع مصر آه، كلها يا رب وزير اللهم يكون آمين.
ليه رؤية ما يبقاش التعامل دايما تعامل أمني مع أي حدث تمام.
يبقى في تواصل مجتمعي يعمل تصالح وطني أنا حضرتك أنت عارف في يعني أزيد من أربع يعني أزيد من 300 ألف واحد كان معتقل عن طريق أمن الدولة الناس دي اخرهم كان مثلا الشيخ علي قطان الشيخ علي قطان دوت اللي قال لحسني مبارك اتقي الله اتاخد من السعوديه جه هنا اتحط في المعتقل 15 سنه ده خد حكم بالتعويض على وزاره الداخليه بقيمه 150 الف جنيه آه.
الراجل راح ينفذ الحكم ده الراجل ده بدل ما ناخده نقول له يعني احنا اسفين على اللي حصل معاك ويعني والظلم اللي تم معاك ونبتدي نحتوي اللي زيه هو واللي مثله من الناس ونعمل تصالح وطني ما بينهم وما بين قطاع الامن الوطني تخيل حضرتك ايه اللي حصل قالوا له لا ما تيجي موافقه الامن الوطني هنصرف لك الفلوس الحكم ده اتحصل عليه بقاله سنه حتى هذه اللحظه ما جاتش موافقه الامن الوطني ان يصرفوا له الفلوس الراجل طيب.
طيب. نفسيته هتتخيلها تمام.
هتتعاملها زي وزاره هن- الداخليه هنكمل كلام حضرتك الكلام المهم جدا اللي حضرتك بتقوله وبتركز عليه وبالتاكيد هنستمع الان لسياده النقيب احمد البدر ولكن معنا اتصال الان على الهواء من معالي المستشار احمد السيد المستشار بهيئه قضايا الدوله اهلا وسهلا اهلا بيك ازيك يا استاذ ملهم ازاي حضرتك؟
ايه اهلا الحمد بيك لله ربنا يبارك في العالمين.
حضرتك والله آه، بخير اهلا وسهلا بحضرتك معالي المستشار تحياتي لحضرتك والهاني بيه الشكيري و... واحمد بيه البدري وكل سنه وانتم طيبين شكرا جزيلا لحضرتك يعني تعليق حضرتك على آه، آه، عدم تنفيذ الاحكام القضائيه اللي صدرت لاخواننا الضباط الملتحين والله آه، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ال- المشكله دي طبعا آه، مشكله بتؤرق اي شخص بيعمل في م- مجال العداله واحنا للاسف الشديد آه، المفروض ان آه، تكون يكون المنوط به تنفيذ القانون هو اول شخص يحرص على تطبيق القانون.
أيوة.
احنا عندنا آه، نص الماده 123 من قانون العقوبات قالت آه، ان اي موظف عام بيمتنع عن آه، تنفيذ اي حكم قضائي او يخالف القانون فبيعاقب بالحبس والعزل. فالاصل في هذه المساله ان اي شخص مهما كان مهما كان موقعه اذا رفعت ضده جنحه مباشره بعدم تنفيذ حكم قضائي فهو بيعرض نفسه في هذه الحاله في حاله عدم عدل في حاله عدم تنفيذ الحكم القضائي الى العقوبه المنصوص عليها في القانون في الماده 123 بانه يحبس ويعزل من وظيفته ايا ما كان و... و... ودي جزئيه للاسف الشديد ان هم بيلجأوا على اساس ان هم يعرقلوا التنفيذ لانهم يرفعوا آه، استشكالات امام محكمه غير مختصه محكمه مدنيه احنا عارفين ان الاستشكال في الاحكام الصادره من محاكم مجلس الدوله لابد ان تنظرها محاكم مجلس الدوله لكن هم ما بيعملوش كده بيلجأوا لانهم يعملوا اشكال امام محكمه مدنيه غير مختصه والمحكمه المدنيه غير المختصه طبعا في اول درجه بتيجي المحكمه تحكم بعدم الاختصاص والاحاله الى محاكم مجلس الدوله فيضطر ان هو يطعن تاني على الحكم امام محكمه محكمه الاستئناف وبعدين يروح الحكم يقعد قدام محكمه الاستئناف على بال ما يقيد وياخد جلسه وبعد كده تصدر محكمه الاستئناف الحكم بتاعها بعدم الاختصاص والاحاله الى مجلس الدوله. بعد كده يبتدي بقى ياخد رقم على اساس يحال من القضاء العادي الى قضاء مجلس الدوله وعلى بال ما يروح هناك قدام محاكم مجلس الدوله وتتحدد له جلسه ويجي القاضي بتاع مجلس الدوله يصدر حكمه برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ يكون اخذ لهم سنه ولا سنه ونص ولا سنتين. فطبعا انت عشان حضرتك تيجي في هذه اللحظه ترفع الجنحه المباشره امام المحكمه محكمه ال- ال- الجنح المختصه بعدم تنفيذ الحكم القضائي فيجي طبعا يقدموا ما يفيد ان هم عملوا استشكال والاستشكال بيوقف تنفيذ الحكم فتضطر المحكمه في هذه الحاله ان هي تقضي بوقف الدعوه تعليقيا لحين الفصل في الاستشكال المقدم او على الاقل المحامي بينصح الضباط الملتحين يقول لهم لا والله انتظروا لغايه ما نشوف ايه الحكم هيطلع ايه في الاستش- في الاستشكال على اساس ان احنا لما نروح قدام محكمه الجنح يبقى الحكم في هذه الحاله حكم اصبح حكم نهائي وواجب النفاذ هو طبعا الحكم هنقول حتى لو ما اصبحش نهائي لكن طبقا لنص الماده 50 من قانون مجلس الدوله فاحكام محاكم مجلس الدوله واجبه النفاذ حتى ولو طعن عليها مم.
فللاسف الشديد هو تلاعب بالقانون من القائمين عليه والتلاعب بالقانون دوت بيضيع للاسف الشديد حقوق الضباط الملتحين وانا النهارده بوجه كلامي للسيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الداخليه. الجزئيه اللي هقولها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي رواه البخاري ومسلم بسند متفق عليه بينهما عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه انا النهارده بقول لرئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه لو انت كنت مكان هؤلاء ماذا كنت ستفعل لو احد ابنائك كان مكان هؤلاء ماذا كنتم ستفعلون مع مع هؤلاء يعني الجزئيه ان ان ان الضباط الملتحين النهارده كل واحد متزوج وعنده اولاد نعم انا من قيمه كام يوم يعني هقول لحضرتك على حاجه بسيطه جدا يعني في مره يعني دعيت الى مكان معين وبعدين بعتوا لي سياره على اساس تجيبني للمكان ده ففوجئت بان قائد السياره اللي هم باعتيني على اساس ياخدني ويوديني احد ال- الامناء الشرطه الملتحين وللاسف الشديد بيشتغل على عربيه آه، ميكروباص صغيره على اساس يقدر يصرف على اولاده طب بالله عليك هل ده يليق النهارده ان انا النهارده اوقف هؤلاء وامنع عنهم الراتب بتاعهم ويطلع كل واحد من دول يدور على وظيفه قد تتنافى هذه الوظيفه مع ال- مع مع شغله في الاساس. طب السؤال لو رجع هؤلاء الى الوظيفه مره ثانيه وكان النهارده ال- الاخ ده اللي اشتغل سواق ركب معاه م- مش هيقدر يمنع حد ان هو يركب معاه الكل بيركب معاه بعد كده لما يشوف قبل وظيفه يبقى ايه الموضوع ايه الوضع طيب
ف يعني الى الله المشتكى خير ان شاء الله باذن الله شكرا شكرا العفو.
جزيلا العفو شكرا العفو.
جزيلا مع المستشار احمد العفو.
السيد الله يسلمك.
مستشار بهيئه قضايا الدوله شكرا جزيلا يعني كلام واضح و... والرساله واصله
تمام مم. تعليق حضرتك على الكلام وعلى القصه اللي هو قالها مع المستشار
والله هو إذا كان أمين شرطة بيجتهد إن هو يوفر قوت آه، عياله فده شيء لا يعيبه يعني سواء إن هو اشتغل بقى سواق اشتغل على العربية اشتغل أي من كان فده العيب مش عليه هو العيب على اللي وصله لهذه الحالة هو الراجل بيكشف بيكسب آه، عيشه بشرف زي ما كان بيكسبه بشرف في الوزارة الراجل طبعا مضغوط عليه ماديا بقاله سنة وشوية ما نقدرش نلومه طبعا مضغوط عليه اجتماعيا بقاله سنة وشوية ما نقدرش نلومه لكن طبعا ذنبه في رقبة من هو يعوله من هو مسؤول عنه يعني. الرجل لم يرتكب جريمة حتى يقصى عن عمله الرجل لم يكن فاسدا ما كانش بيعذب الناس قبل الثورة ما قتلش الناس من اللي كانت في ثورة 25 يناير ما عملش أي مخالفة ما الملف بتاعه سليم 100% كون يقعد بره شغله سنة وأربع أشهر أهو ده طبعا يعني المفروض يكون عامل مصيبة يعني عشان يقعد الفترة دي كلها بره لكن طبعا يا الله مشتكى زي ما سيادة المستشار قال طبعا طب آه، رد موقف الاحزاب الاسلاميه بقى رد الفعل والله موقف الأحزاب الإسلامية من الأول احنا طردنا من مش من الأحزاب الإسلامية فقط احنا طردنا من جميع الأحزاب باختلاف توجهاتها إن هم يبينوا موقفهم من قضيتنا آه، أكثر من مرة مش مرة واحدة طبعا طبعا الأحزاب الغير إسلامية كلها لم لم تم لم تنطق ببنت شفا آه، الأحزاب الإسلامية موقفها ضعيف للغاية بما فيهم جميع الأحزاب لا نستثني من ذلك أحدا ده طبعا الكلام ده في أول القضية طبعا بالنسبة لل للموقف النهائي بتاعنا لما خدنا الحكم ورفض تنفيذه آه، وبالنسبة لبيان السيد وزير الداخلية طبعا ال- يعني الأقل ما يقال عنه إن هو بيان غير مسؤول لما السيد وزير الداخلية يطلع يقول أنا مش هنفذ أحكام حتى لو خدوا أحكام في أصل الموضوع مش هنفذ حتى لو هتسجن أنا طبعا إحنا طلبنا من الأحزاب كلها إنها تبين موقفها من هذا التصريح كل الأحزاب آه، الإسلامية أصدرت آه، بيانات آه، ت- تندد بهذا التصريح ما عدا حزب الحرية والعدالة طبعا ما أصدرش شيء آه، لكن موقف بقيه الاحزاب الاسلاميه ضعيف للغايه لا يشكل اي ضغط آه، هم المفروض ان دي قضيتهم برضو ان هم بيمثلوا فصيل من المجتمع ارتضى ان هو يكون آه، يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في هيئته الظاهره آه، ما بي... الحق ده مش حقها لوحدها ده حق كل من هو على هذه الشاكله آه، دلوقتي جميع الفصائل في المجتمع ممكنه من جميع الوظائف آه، النصراني بيخش كليه الشرطه آه، الليبرالي بيخش كليه الشرطه الاشتراكي بيخش كليه الشرطه ما عدا هذا الفصيل من المجتمع هو اللي ممنوع فدي اصلا مش قضيتنا في الاصل دي قضيه الجميع فهو موقفهم من ناحيتها ضعيف جدا طبعا وان كان في تعاطف منهم وان كان في بعض الد- الدعم المعنوي ان كان في تصريحات لكن مش كافيه يعني طيب جميل نستقبل اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ ملهم اهلا حبيبي استاذ جمال اهلا بيك اتفضل ازيك يا حبيبي والله يا حبيبي الفاضل انا بحييك لبرامجك الطيبه الجميله دي اللي بتسلك بها قلوبنا شكرا جزيلا والنخبه الجميله من الضباط الاخوه الفضلاء المبدعين دول انا ههديهم قصيده خاصة الناس الطيبين اللي قدام حضرتك آه، هاني بيه الشاكري واحمد بيه البدري وجميع صح.
الضباط المحترمين الملتحين. طبعا آه، يعني انا شاعر اخوك الشيخ جمال ضاحم السويس عايز اقول لهم القصيده ب- ب- بعنوان ضابط سني. بقول له ضابط سني يدافع عني يد نظيفه لسانه عفيف. لما يشوفني كأنه عارفني يضحك ضحكة بدم خفيف عمره ما يهدم عمره ما يهدم عمره ما يشتم لأن في وشه شعر نظيف ضابط سني عاوز يصلح شكله بيفرح والله يا عم ضميره شريف راكع ساجد راكع ساجد وبيتواجد وقت الشدة ما يفرقش ما بين الباشا والغلبان أو حد ضعيف ضابط سني معطر فرشه محلل قرشه لا بيعرف لا بيعرف آه، ضابط سني معطر فرشه محلل قرشه لا بيعرفش شيش ولا رشوه ولا يشيش ولا يدخنش ولا يعرفش مزاج ولا نشوة ضابط سني ليه مش عاجبك وفي ظهره بتلاعب حاجبك ايه رأيك بيحب بلاده ايه رأيك بيحب بلاده ويتأ- ويتأخر عن بيته وولاده لو ضابط واقف في إشارة ده بياخد عجلة وسيارة ده بيخدم عجلة وسيارة في الشمس ده واقف بمهارة يا سلام ده بيعرق يا سلام ده بيعرق بغزارة ضابط سني ده حابب دينه الله يعينه ربي يفرج كربه وهمه ربي يزيح مشكلته وغمه والله بحبه بخفة دمه والله بحبه بخفة دمه ضابط سني الله عليك يا شيخ جمال.
الجمال دول الله وأشكرك عليك.
حبيبي الله عليك على صدرك شكرا شكرا جزيلا لحضرتك آه، ابو امين اهلا وسهلا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا اتفضل أنا ازيك يا استاذ ملهم امبارح أهلاً أنا بيك، اتصلت اتفضل.
مرتين وما عرفتش اتكلم نعم امبارح اتصلت مرتين وما عرفتش اتكلم احنا قعدت عشر دقايق خدامين على التليفون اتفضل وما- نسعد بحضرتك اتفضل فيا ريت تديني الفرصه بس لان أنا- انا اقرب الناس آه، واحد للناس ديت اتفضل اتفضل آه، بسم الله الرحمن الرحيم واصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ال- بالنسبه لل... لل... للرئيس محمد مرسي آه، آه، يعني هو عاوز ضباط ملتزمين ولا عاوز متعفرطين عاوز ناس بتوع عدل ولا بتوع ظلم عاوز ناس تاخد رشوه وسرقه ولا ناس امنه وناس محترمين وناس عندهم الثبات في العقيده آه، انا عاوز اعرف الرئيس محمد مرسي غلبان اللي هو يرجع ضباط المتحدين هي دي حاجه صعبه عليه ولا سهله هو وعدنا اللي هو هيرجع ضباط المتحدين وما رجعهمش ايه الحجه يعني عاوز اعرف ايه الحجه وبعدين يقول بعد ثلاث ايام هرج- آه، هقابلهم ويضحك علينا في الاتحاديه وما يقابلناش وكان بيننا وبينه جدار يعني بين الضباط المتحدين وبينه جدار وما رضاش يقابلهم الحاجه الثانيه كمان ماذا ماذا اخطا الضباط المتحدين م- يعني ايه اللي عمله من الغلط الضباط المتحدين الحاجه الثانيه كمان هو وعدنا اللي تطبيق الشريعه الاسلاميه لما يطبق الشريعه الاسلاميه وعدنا اللي اللي الشيخ عمر عبد الرحمن هيرجع وما رجعش وعدنا ان الضباط المتحدين هيرجعوا وما رجعوش تمام انا بطالب بقى بطالب بطالب بمحاكمه وزير الداخليه لانه لم ينفذ احكام القضاء دي رقم واحد الر- الحاجه الثانيه كمان ال- آه، التيار الإس- بطالب التيار الاسلامي الجماعه الاسلاميه وسلفيه الجهاد والاخوان اين الاخوان من ال- من الضباط الملتحين وبطالب التيار الاسلامي القوي في مصر السلفيين واين حزب النور بطالبهم اللي هم يعملوا وقفه كبيره نعمل مسيره كبيره من تمام.
من مسجد النور في العباسيه ومرورا بمساجد الجمهور ال- ال- العاصمه اللي هو مسجد التوحيد ومسجد الجماعه الشرعيه ومسجد البعث ونروح نقعد قدام وزاره الداخليه وما نمشيش ابدا الحاجه الثانيه كمان يا اخي يا اخي انت بتجيب الناس اللي بتحاربك بتجيب الناس اللي بتحاربك ولا الناس الاوفياء اللي- انت عاوز الناس الخاينين تمام.
ولا الناس ال- ال- ال- الامناء الناس الامناء بتوع ربنا الناس اللي هم اللي هم ما غلطوش غلطه تمام يا ابو امين ربنا يكرمك حاجه تاني ولا ايه ها حاجه تانية
طيب خلاص، ماشي انا بس آه، انا انا انا طبعا الكابتن هاني الشاكري والكابتن اللي معاه انا كنت معاهم النهارده وناس كويسين جدا بس انا بطالب الرئيس محمد سرعه وبعدين يجب العميد احمد شوقي يمسك وزير الداخليه ايه المانع ويمسكوا القيادات بتوع وزاره تمام الداخلية تمام عشان ربنا يتساءل.
يبارك في حضرتك شكرا شكرا جزيلا ابو حمزه اهلا وسهلا ابو حمزه طيب انقطع الاتصال انا ابو حمزه فوق راسنا ربنا يبارك فيكم يا رب اللهم امين آه، اعود لحضرتك هاني بيه آه، نعم في موقف الاحزاب بس انا اه عايز ما انا جاي لحضرتك طيب احنا عايزين نسال السؤال الاول من يملك ثم من يحكم طيب آه، موضوعنا ده مين يملك قعدتنا هل رئيس الجمهوريه رئيس محمد مرسي بايديه اه بايديه الدستور المصري الماده 199 منه بتقول ان الشرطه هيئه مدنيه نظاميه رئيسها الاعلى رئيس الجمهوريه يبقى دي واحد تاني حاجة رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وهو من يملك سلطة الفصل بين السلطات جميعا أصلا تالت حاجة رئيس الجمهورية هو اللي بيعين آه، وزير الداخلية نعم ده مباشرة يعني حتى ما قالوا آه، يعني في الدستور رئيس الوزراء بعد كده حتى لسه النظام ده ما, انطبق- آه، ما لم يطبق لازم يجي بموافقة مجلس النواب بعد كده رئيس الوزراء يحط الوزراء استثنوا من هذا وزير الداخلية أو ما يخص الداخلية وما يخص الدفاع وما يخص الخارجية دوت خاص مباشرة برئيس الجمهورية يبقى رئيس الجمهورية يملك السلطة لعودتنا لإعادتنا العمل نعم يملك سلطة إعادتنا العمل طب هو ما بيرجعناش لم يفعل؟
ليه؟ ليه بقى ما بيرجعناش؟ هل هو غير قادر؟ لا اسف هذا كلام غير صحيح. السيد رئيس الجمهوريه يملك اعادتنا العمل ونظن انه او انا على الاقل يعني ظن الشخصي انه لا توجد اراده سياسيه للاخوان المسلمين عامه لعودتنا للعمل. اللي هم الضباط الملتحين او السماح باعفاء اللحيه داخل وزاره الداخليه بمعنى انا عندي والله اول حاجه رئيس الجمهوريه بينتمي لجماعه الاخوان المسلمين ويملك من السلطات ما يعيدني للعمل لم يحدث هذا ولم يتدخل السيد الرئيس على الرغم ان احنا طالبنا بمقابلته اكثر من مره وعلى الرغم ان في ايام الجوله الانتخابيه او الدعايه الانتخابيه للرئيس سئل جميع المرشحين الاسلاميين وكان منهم السيد الرئيس محمد مرسي هل تسمح بوجود ضباط شرطه ملتحين واظن يعني كانت اجابته واضحه ساعتها وقال طبعا اسمح بهذا وده حقهم ودي حريه شخصيه ليهم غير ان هي حريه معتقد. طيب بعد كده انا عندي مجلس الشورى مجلس الشورى دوت لا انا عايز قبليه كمان بشويه مجلس الشعب قبل حله لان انا موضوعي من قبل حتى وجود مجلس الشعب مجلس الشعب كان باغلبيه باغلبيه من الاخوان المسلمين او حزب الحريه والعداله وكان يملك انه هو يعيدني عن طريق استصدار تشريع اصدار تشريع يعني حتى على الاقل يعني انا عايز تحرير موطن النزاع هل في في القانون ما يمنع لو في في القانون ما يمنع يقولوا لنا وساعتها السلطه التشريعيه اللي هي الاغلبيه في الاخوان المسلمين حتى في مجلس الشورى دلوقتي يقولوا لنا دي حضرتك كانت مضبطه مضبطه كانت في مجلس الشورى لكن طبعا ده قبل اقرار الدستور فساعتها مجلس الشورى لم يكن يملك سلطه التشريع كان ساعتها احد اللواءات ممثل عن وزاره الداخليه اللواء عبد الفتاح عثمان موجود ساعتها احد اعضاء مجلس الشورى الاستاذ عبد الحليم الجمال دوت عن حزب النور قام متحدث عن موضوعنا وقال فين حقوق الناس دي وفين وفين ساعتها مجلس الشورى لم يكن يملك سلطه التشريع ساعتها رئيس المجلس الدكتور احمد فهمي اللي هو موجود حاليا ما زال موجود اتكلم وقال شكرا لسياده النائب واحنا عايزين نستفهم هل هناك لائحه او قانون يمنع اطلاق اللحيه في الشرطه بيسال مين بيسال اللواء عبد الفتاح عثمان اللواء عبد الفتاح عثمان رد وقال ما فيش قانون صفته؟
دوت حضرتك دوت من مساعد الوزير حاليا للعلاقات العامه وهو كان ساعتها نائب عن وزاره الداخليه بيتحدث تمام.
امام مجلس الشورى ساعتها رد وقال ما فيش قانون ولا في لائحه لكن العرف الانضباطي في جهاز الشرطه جرى على عدم اطلاق اللحيه ساعتها رئيس المجلس قال له اذا لم يكن هناك قانون او لائحه ده واذا كان هناك قانون او لائحه تمنع هذا فيعدل فالسنه واداء الواجب مقدم على العرف مين اللي قال ال- الدكتور احمد فهمي اللي هو رئيس مجلس الشورى حاليا آه.
ساعتها كانوا لا يملكون سلطه التشريع ساعتها احنا هللنا و- ونزلنا شكر على صفحتنا لهذا الموقف من السيد الدكتور احمد فهمي ولكن ولكن اقر الدستور فاصبح مجلس الشورى يملك سلطه التشريع ولا يملك سلطه التشريع وبس ده يملك سلطه الرقابه بناء على شكوى علشان ما ي... يعني ما يتم آه، آه، تداوله ما بين الناس وما بين القانونيين ان لا مجلس الشورى انتقل ليه سلطه التشريع دون رقابه غير صحيح الماده 108 هو يعني صحيح بالمعنى الفني انما في ماده عندي في الدستور اللي اقرته السلطه التاسيسيه اللي هي الشعب المصري قالت في الماده 108 من الدستور للناس اللي بتسمع لكل مواطن ان يتقدم بالمقترحات المكتوبه الى اي من مجلسي النواب والشورى بشان المسائل العامه وله اي المواطن ان يقدم الى اي منهما النواب او الشورى شكوى شكاوى يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين وعليهم أي الوزراء أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها إحنا قدمنا لمجلس الشورى الحالي أزيد من سبع شكاوى آه.
بهذه المسائل ولكن- ولكن لم يتم إفادنا إيه اللي حصل في الشكوى لم يتم استدعاء الوزير وكل اللي بيقال ونلاقيه احنا لا نملك سلطه الرقابه لا عندك الماده 108 الدستور، تقدر آه.
بناء على الشكوى في الدستور بناء على هذه الشكوى انك تجيب الوزير وتقول له قدم الايضاح عن هذه الشكوى وتحاسبه دوت الدستور اعطاه لك بالعكس وجدنا دوت موقف للاسف برضو مجلس الشورى اللي هو اغلبيته الأكثرية.
من الاخوان الاغلبيه آه.
في في مجلس الشورى من الاخوان المسلمين بالعكس فوجئنا طبعا ان بعض قيادات جماعه الاخوان المسلمين بتنتقدنا ال- واحد زي الاستاذ عبد الحليم طب ما تيجي نهدى كده ونقول الاسماء ونقول اللي انت عايز تقوله وموقف الاخوان أنا قاعد المسلمين جداً والله.
وموقف الاحزاب الاسلاميه الفاصل.
بكل وضوح وبكل ماشي.
صراحه بعد الفاصل ان شاء الله إن شاء الله.
فاصل ونعود مشاهدينا الكرام
فاصل ونعود أوسكار TV shop دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر moon face الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور انت كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس وقدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 وجه القمر أوسكار سكر تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز انا الله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك المزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل نعود هاني بيه لما كنا نتحدث فيه قبل الفاصل وإحنا تكلمنا في موقف آه، مجلس الشورى آه، على وجه التحديد للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ثم ثم بعد كده زي ما قلنا منطقة سوق تشريع وجدناهم صم بكم وكأنهم لا يسمعون عنا أي شيء وكأننا مش موجودين آه.
أصلا يعني بعد كده موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان اللي أغلب أعضائه من جماعة الإخوان المسلمين ما وجدناهوش معنا وكأن ليس لنا حقوق تنتهك وكأننا مش موجودين في البلد وكأننا مش مواطنين منعنا ان احنا نستخرج بطاقات رقم قومي منعنا ان احنا نستخرج جوازات سفر في منا ناس كانت عايزه تحج السنة- انا واحد من الناس كان يعني كنت اتمنى ان انا اؤدي فريضه الحج السنه دي ما هم مش هنا وكانهم مش موجودين اصلا وكانهم مش ما مش مجلس مسؤول عن حقوق الانسان يا اما عن حقوق الانسان بما يروها هم فقط ولا يراها احد اخر يعني وبرضه اغلب اعضائه من الاخوان المسلمين ده موقف الحريه والعداله اللي نحن نرى ان هم مسيطرين دلوقتي على اغلب السلطات اللي تمكنهم يعني يملكوا السلطه ويحكموا بهذه السلطة ولكن نرى أن ليس لديهم رغبة في عودتنا لأسباب كتير ده مش كده وبس حتى أداء السيد الرئيس نفسه في اختيار أو في عدم هيكلة وزارة الداخلية حاجة ترتب عليها إيه؟ ترتب إن أما ضحكوا علينا وقالوا لنا القرار رقم 448 الخاص بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطني وهيتم تصفية كل الناس اللي كانوا جوه شغالين في التطرف الديني و و و و الكلام الشعارات وتم استبعاد 500 كل ده كلام في حق يعني اقول حقي بس يعني حق اريد به باطل بمعنى اما نيجي نبص نلاقي اللواء مجدي اليسر جهاز مباحث امن الدوله قبل الثوره من الناس اللي افسدوا جهاز امن الدوله مما ترتب عليه افساد وزاره الداخليه مما ترتب عليه افساد الحياه السياسيه نقول عليهم بعض الملاحظات يعني بلاش يعني لا هو جهاز امن الدوله نعم.
ده كله م- لا متفق يعني قصدي إن على هو الأسماء أفسد.
على الأسماء ما هو اللواء مجدي اليسري كان من هؤلاء آه. الذين تم استبعادهم بعد الثوره راح فين دلوقتي حضرتك مدير امن المطار العميد محمد عبد العال في امن الدوله قبل الثوره دلوقتي فين حضرتك مدير اداره تامين الركاب العقيد وليد ابراهيم الدسوقي حاليا ايه مدير اداره شؤون الخدمه العقيد محمد يحيى صادق العميد كل دول ماسكين ادارات في المطار الله يعني انت بت- بتشيلهم من جهاز امن الدوله وبتضحك علينا بتقول إحنا هنستبعدهم وهنجيب دماء جديده ونجيب ناس تصلح ما افسدوه وما تم افساده من جهاز امن الدوله ونجيب بقى شباب فعلا وطني وعايز يخدم الدوله وعايز ينهض بالجهاز وينهض بوزاره الداخليه توديهم هذه الاماكن المميزه وناس راحت الكهرباء ده مش كده وبس حضرتك المستشار الامني لرئيس الجمهوريه اللواء دكتور عماد حسين هو المشرف على رساله اللواء احمد عبد السميع دوت كان احد ضباط امن الدوله الرساله دي حضرتك كانت سنه 2008 الرساله دي عنوانها بس ايه التطرف الديني واثره على الامن القومي المصري وتفرج حضرتك كاتب في هذا الكلام ايه يعني الكتاب انا للاسف نسيت اجيبه معايا كاتب كلام صعب جدا عن التيار الاسلامي اللي موجود بما فيه الاخوان المسلمين اللي موجودين حاليا الله ازاي ده يتم وضعه ان هو المشرف على الرساله يعني بقى كلام مش هنقول انه كان مجبر مثلا على شيء لا ده هو المشرف على هذه الرساله اما كان لواء دكتور اما كان رئيس الاكاديميه السابق جابه بقى هو المستشار الامني للرئاسه جابه بقى هو اللي في اللجنه التاسيسيه الله هو احنا في فعلا ثوره حصلت وجهاز الشرطه باذن الله الناس الكويسه هم كتير جدا يعني الاخ اللي بيقول يعني ايه الظباط المتحدين هم الشرفاء لا في في الجهاز عندنا في مليء- وزارة- مليء بالشرفاء من الظباط والامناء من الرتب الوسطى ل- و- وانزل تحت وانت طالع انما القيادات العليا اغلبهم طبعا لان بيتم اختيارهم بالواحد السيد رئيس الجمهوريه لسه مراقي 10 لواءات لمساعد وزير من فتره يعني منهم ثلاثه كانوا في امن الدوله منهم واحد اللي هو كان ماسك الكهرباء انا مش مش متذكر اسمه برضه رقاهم بقى مساعدين وزير الله هو احنا ال- اللي كان وحش واللي كان في جهاز واللي كانوا افسدوا علينا وزاره الداخليه هم دول اللي بيراقبوا والناس ال- الكويسه والناس الشرفاء مش منا احنا بس من الضباط فين؟ فين اعاده الهيكله اللي كله تمام.
تطلع عليه؟ فين معايير العداله في في في يعني في شغل الوظائف في وزاره الداخليه؟ احنا قلنا بقى هيبقى في معايير هيجي فعلا الضابط المجتهد هيجي امين الشرطه المجتهد هيجي الانسان الكفاءه هو اللي يتولى المنصب الجيد ما حصلش الكلام ده كله حصل كبت تاني للضباط والافراد اللي موجودين هو ده ما حصل طيب هذا هو ما حدث خلال الفترة الماضية آه، ولكن أحمد بيه ممكن حد يقول طيب ما يعني البلد مولعة والبلد فيها مشاكل إلى آخره وانتوا شايفين ان في آه، تجاهل من آه، بعض الأحزاب من بعض الجهات من بعض ال- الشخصيات العامة إلى آخره من بعض الجهات السيادية في تجاهل لقضية الضباط الملتحين طب واتعرض عليكم ان انتوا تروحوا وظائف أخرى سواء في وزاره الداخليه او في وزارات اخرى طب ما تقبلوا بالعرض ده وموضوعكم يخلص ويتم على خير ترد علينا بعد هذا الاتصال السلام عليكم استاذ فكري اهلا عليكم وسهلا السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اتفضل
ازيك يا استاذ ملهم اهلا بك اتفضل الله يكرمك كرمك الله وعزك الله بالاسلام امين نحن واياكم آه، بالنسبة للإخوة الضباط الملتحين اللي هم القدوة بتاعتنا دول بالصلاة على رسول الله دول أولاد رئيس الجمهورية المفروض يحل الإشكال ده عشان خاطر هم أمناء علينا حتى مجابلونا في الطريق والله بيسلموا علينا وبيعاملونا معاملة ما يرضي الله والسعودية حدهم كلهم ملتحين ما شاء الله عليهم يعني يحل ده دول ولاده ده رئيس الجمهورية دول ولاده مش هو بركة إلا هو واخوان واولادنا برضه المختطفين المختطفين في في سينا القنوات اللي مش خدها رحمه جابوها امبارح وانا راجل بكيت وانا راجع على جد حالي بكيت وانا قاعد في البيت بكيت عشان خاطر اولادنا المختطفين اللي هم في سينا دول ولاد رئيس الجمهوريه والقنوات الظالمه اللي مش هداهم لا احترام ولا ادب بيجيبوهم ودول ولاد الغلابه ولاد الشعب المصري ولاد الشعب المصري ولاد الشعب المصري يتهانوا ويتحطوا على القنوات الظلمه بتوع رجال الاعمال يا معالي الباشا ينفع ينفع كده القوات المسلحه اللي بنفتخر بيها القنوات الظلمه يجيبوها متغربين تمام.
ولادي واولادك واولاد المسلمين اللي بيحاربوا تمام ربنا عشاننا.
يكرمك ربنا يكرمك يا حاج فكري شكرا جزيلا لمشاعرك الطيبه الجميله ربنا يبارك فيك يا رب وان شاء الله يرجعوا بالسلامه ان شاء الله ان شاء الله استاذ منير اهلا وسهلا عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله حضرتك وبركاته الكريم والإخوة الكرام نسأل الله لنا ولكم أن يكون عملنا كله فيما يرضي الله امين أنا بس أذكر نفسي وإياكم والإخوة الكرام بأمر هام جدا جدا جدا عتب الله على بعض قوم قال عنهم لا يذكرون الله إلا قليلا لي نصيحة بصراحة لوجه الله لأني مريت بتجربة مشابهة لتجربتهم وكم تكلمت وكم وكم فلما هدى الله وألهمني هذا الموضوع وهو ذكر الله الكثير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والله فتحت أبواب لم تكن في الحسبان وألهم الله سبحانه وتعالى الإنسان أفكارا لم يكن يفكر بها وحجبه عن أمور لم يكن يستطيع وحده أن يحجب عنها أرجو من الإخوة الكرام ومن كل مسلم أن يجعل على الأقل إن لم يكن كل وقته ذكر وهذا صعب جدا 50% للكلام والتفكير والعمل و50% ذكر ولن يندم ولن يندم ولن يندم ومن ذكره والله لن يضيعه نعم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا عليكم السلام ورحمه الله استاذ كمال اهلا وسهلا اهلا يا حبيبي ازيك كل سنه وانت طيب اهلا بحضرتك يا فندم اتفضل الله يخليك والله انا عاوز اعمل مداخله في ال- البرنامج اللي في الاخوه الضباط والمسلمين.
اتفضل نسعد بحضرتك على الهواء اتفضل ازيك عامل ايه؟
الحمد لله اتفضل يا فندم كل سنه وانت طيب الاول وانت بألف صحة وسعادة الله يخليك وبح... وبحيي الاخوه ال... ال... ال... ال... ال- انا اولا انا كمان عثمان من ابو من ابو تيش جنس معلش
أهلا وسهلا اتفضل يا فندم آه، لا لا آه، عشان انا في موضوع عاوز احكيه لك يعني انا كمان عثمان من ابو فشت جنيه وانا ليا مشكله مع السيد رئيس مباحث ابو فشت في آه، كانت الانتخابات آه، اللي فاتت اللي فاتت وكان عمل لي قضيه ان انا ضربت اعرف الداخليه من خلال برنامجكم ومسؤوليه مدير الامن العام آه، رئيس الجمهوريه آه، الصوت مش واضح يا كمال بيه لو الصوت مش واضح آه، يا ريت تعاود بنا الاتصال مرة أخرى ربنا يكرمك أبو حمزة أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله حيا وبركاته الله أستاذنا الحبيب المبارك الأستاذ ملهم نسأل الله أن يبارك فيك وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك نحن وحيا وإياكم.
الله ضيفيك الكريمين وحيا الله كل الضباط الملتحيين هؤلاء الحماة الوطن البواتل أقول لهم لم يبق لكم إلا الله توسلتم أو طلبتم القيادات العليا في الدولة فلم ينصروكم طلبتم الأحزاب الإسلامية فلم ينصروكم وقد خذلوكم وأنتم مظلمون وأقول لكم أيها المظلوم صبرا لا تهن فعين الله لا تنام نم قرير العين وهنا خاطرا فعدل الله قائما بين الأنام أقول للظالمين الظالمين الذين خذلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.
لتأخذن على يد الظالم ولتطرؤنه على الحق أثرة أو لا يوشكن الله أن يعم أن يعمكم بعقاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم فأقول لإخواني من الضباط الملتحين وللمسلمين الذين يتعاطفون معهم ونحن معكم قلبا وقالبا لن يبقى لنا إلا الله والله سينصركم سبحانه وتعالى.
وسيعلم الذين ظلموا نعم.
أي منقلب ينقلبون لا أريد أن أطيل عليكم وجزاكم الله خيرا شكراً.
السلام عليكم ورحمة الله شكرا شكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم أحمد أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك استاذ منشي أهلا بيك، بارك الحمد لله.
الله فيكم وفي ضيوفك الكرام آمين
انا بس والله عايزه اقول لهم ان احنا متم- متضامنين معاهم والله وبندعي لهم وربنا ينصركم يا رب ويثبتكم باذن الله حقوقكم هترجع باذن الله في ارضك باذن الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى انتوا على حق والله واحنا بنتمنى والله العظيم ان انتوا ربنا ينصركم في اقرب وقت انا عندي ابني والله سنه سنتين نفسي اشوفه زيهم والله العظيم وفي مكانهم كده احنا فخورين بيهم والله ربنا ينصرهم يا رب في اقرب وقت كده والله معكم ولن يتركم اعمالكم وجزاكم الله خير الجزاء شكرا شكرا يا ام احمد ربنا يكرمك آه، اعود لان الوقت بيمر بينا سريعا آه، احمد بيه بقول لحضرتك ليه ما قبلتوش بالوظائف اللي هي آه، معروضه عليكم والقضيه بتاعتكم تنتهي ما هو دي دي على الاسف عندها ثقافه موجوده عندنا ولسه موجوده ما قدرتناش نعم اللي هو ان احنا بنيجي على الطرف الضعيف لما كان بيحصل زمان ايام حسني مبارك تعذيب في احد الاقسام او المراكز وكان بيحصل كتير كان يحدث ساعات ان التعذيب ده بيصور او بيوثق عن طريق كاميرا او آه.
او او فكان الضابط اللي بيعذب ال- المواطن او او غيره بيتم تصويره فالمواطن بيحصل على هذا الكليب وبياخد حقه عن طريق القضاء او بياخد حقه عن طريق ال- المحاكم يعني تمام لما كان المواطن بيحصل على حقه والموضوع خلاص يبقى فيه حكم وواجب التنفيذ كان الناس بتلجأ للمصالحه ساعتها ويقول ايه للمواطن اللي هو له حق اللي خد حقه بالقضاء يقول له معلش ماشيها انت خليها عشان عديها انت عشان تديها تمشي ايوه لا انت بص للانسان الغلطان وحاسبه ما تبصليش انا انا راجل دلوقتي قلت ان انا عايز التحي قلت اللحيه دي ممنوعه قلت لكم مفيش حاجه في القانون تمنع قلت لا في حاجه في القانون تمنع قلت لكم بيني وبينكم القضاء قلت ماشي اقعد في البيت لحد ما القضاء يحكم لك وقطعتوا عني مرتب و... وقطعتوا عني ال- الشغل ومنعتوني من عملي وضغطتوا عليا زي ما انتوا عايزين لمده سنه او سنه واكثر تمام خدت انا حكم بقى لما جيت انفذه وخلاص هصطدم بيك قلت لي لا طب بص بقى حل المساله ومشيها عشان الدنيا تمشي لا حل انت المساله ورجعني شغلي ونفذ الحكم اللي عليا ما تقوليش اطلع وظيفه بره انا عايز اشتغل ضابط شرطه زي ما انا انا القضيه دي مش قضيتي انا لوحدي القضيه دي قضيه فصيل من المواطنين المصريين يمثل اكتر من 15% ويمكن اكتر من كده أيوة.
الناس اللي ارتضت ان شكلها يبقى شكل النبي صلى الله عليه وسلم الناس دي ممنوعه الى الان من دخول جميع مؤسسات الدوله التنفيذيه ما بيخشوش جيش ما بيخشوش شرطه لما بيجي له التجنيد بتاعه بيعامل ان هو راجل مجرم ان هو راجل جاسوس وبيطلع من الجيش امني ليه امني هو عمل ايه امني راجل بيبقى ملفه سليم فما يطلعه امني ليه لحد دلوقتي في بعض النوادي بيكتب عليها ممنوع دخول المنتخبات والكلاب ليه الفصيل ده لحد دلوقتي هو الفصيل الوحيد اللي مش واخد جميع حقوقه المدنيه كامله اذا كنتوا بتتكلموا على دوله المواطنه فدي مش دوله مواطنه دي دوله عبيد واسياد وواضح مين هم العبيد ومين هم الاسياد فما تجيش تقول لي دلوقتي تنازل عن حقك وروح وظيفه مدنيه لا انا هاخد حقي زي ما هو بالقانون زي ما لجأت للقضاء وخدت حقي هاخد حقي زي ما القضاء حكم لي تمام موقف الرئاسة
موقف الرئاسة موقف الرئاسة أخيرا خالص إن إحنا كنا رحنا وقفنا واقفة هناك آه، عند الرئاسة طبعا إحنا تواصلنا مع الرئاسة من أول ما السيد الرئيس تولى منصبه يعني وحلف اليمين الدستورية رحنا هناك للرئيس وقدمنا مذكرة ثم تواصلنا مع الشيخ محمد فؤاد جد الله طب الرئيس هيخلص الموضوع بكره اهو الرئيس قدامه هيمضي القرار اهو طيب آه، حاضر طب بس مش هينفع دلوقتي تروحوا وظائفكم هي هي ممكن تروحوا وظائف مدنية. قلنا له ودونا الاماكن الملتهب ودونا سينا نشتغل في سينا ودونا السويس نشتغل في السويس لما حصل فيها مشاكل احنا هناك الناس متقبلينها جدا واحنا رحنا عملنا مؤتمر شعبي في السويس وشفنا اهالي السويس بتعاملنا ازاي هنشتغل هناك لان دول اهالينا واحنا هنقدر نتواصل مع الناس الشرطه مشكلتها دلوقتي ان مفيش تواصل مجتمعي ما بين الشرطه وما بين المؤسسه الامنيه وما بين المواطنين قلنا لهم ودونا بورسعيد اما حصلت الاحداث ودونا نساعد اهالينا هناك ان احنا نحفظ لهم الامن ودونا اكتر منطقه الضباط والافراد مش عايزين يشتغلوا فيها احنا مستعدين نروح نشتغل طيب ده هو الرئيس خلاص ان شاء الله هيمضي القرار طيب هي ان شاء الله قبل يوم 30 12 2012 هتكونوا في اعمالكم حاضر ما فيش مشي بعد كده مستشار محمد فؤاد جد الله رحنا عند القصر ابتدى التواصل مع اللواء دكتور عماد حسين واحنا عارفين اصلا اتجاهه من الاول ايه وان هو مش عايز يحل وان هو متبني هو بيتكلم باسم الوزاره مش باسم الرئاسه اصلا ومش عايز يحل حل آه، احنا اهو راضيين بكذا كذا ايه رايك يقول ماشي دي طلبات عادله جدا بس اشوف الوزاره انا مش جاي لك عشان تقول لي اشوف الوزاره انا عايز اشوف الرئاسه هي اللي تفصل ما بيني وما بين الوزاره الوزاره مش عايزه تحل الوزير مش عايز يحل الوزير عايز وزاره الداخليه هيئه الشرطه تفضل هيئه عسكريه يفضل تعليماته وهواه الشخصي فوق القانون يقول للظابط اعمل الظابط يقول له حاضر ونعم والادله على كده كتير الادله احنا قلنا لازم يتغير قانون العقيد اللي هو عقيد من اول سنتين وزير الداخليه بمزاجه يكمل في الخدمه ويقعد ولا طلعه معاش بمزاج الوزير فايه اللي حصل كل عقيد لو عقيد في الخدمه بياخد 4 5 6000 جنيه لو عقيد في المعاش بياخد 800 900 جنيه كل عيش هسمع الكلام لو قالوا لي حاجه غلط هنفذها انا عندي عيال هنزل ازاي من 5 6000 جنيه ل 800 جنيه مش هقدر اصرف على بيتي فهقول حاضر ونعم غيروا الكلام ده ادوا لظباط الشرطه ضمانات وظيفيه خلوا التدافع يحصل خلي الظابط اما يشوف حاجه غلط يقول ده غلط خلوا الظابط يتمكن انه يقف في وش القياده الفاسده اللي هي القياده اللي بتديله تعليمات مخالفه للقانون ما بقولش تعليمات موافقه للقانون لو تعليمات موافقه للقانون والظابط خالف يتقطم رقبته انما لا اما يديني تعليمات بعد كده يقول لي زور هقول له لا وانا مش خايف على مستقبلي الوظيفي وانا مش خايف على عيالي من اللي هيحصل كل عدم التغيير والرغبه في عدم هيكله وزاره الداخليه ده ادانا تساؤلات كتير ده حط علامات استفهام كتير مالكوش دعوه بموضوعنا طب انتوا عملتوا ايه الثوره ما قامت قامت يوم 25 يناير قامت يوم عيد الشرطه قامت لان ال- ال- الناس عارفه ان الاداه الاصيله والاصليه في كان النظام البائد هي وزاره الداخليه هي دي العصا اللي في ايده فلازم نكسر العصا دي قامت على الشرطه الثوره نجحت عملتوا ايه لاعاده هيكله الشرطه عملتوا ايه بتحقيق معايير عداله ما بين الضباط عشان الضابط المحترم الضابط الكفاءه الضابط الجدير هو اللي يمسك اماكن كويسه ما زال معايير الكوسه والمحسوبيه ما زال مساعد الوزير يملك 10 12 عربيه ثمنهم مليون جنيه بيخدموه بيخدموا الاسره ما زال بيصرف عليها بس بونات سنويا 70000 جنيه ونرجع نقول اصل الوزاره ما فيهاش فلوس الوزاره ميزانيتها 18 مليار جنيه الوزاره من اكثر من يعني التكلفه الامنيه دلوقتي بتحسب على مقدار المتر المربع او الميل دوت عالميا اكثر الشر يعني اكثر الانظمه الشرطيه اللي بتنفق فلوس هي وزاره الداخليه او الشرطه تمام.
المصريه لكن الفلوس دي بتصرف على ايه على رفاهيه القيادات المهم تواصلنا مع الرئاسه قال لنا ساعتها مستشار واللواء عماد حسين هرد عليكم في خلال ثلاث ايام يا اما هيكون تم تحديد يوم تلتقوا فيه مع الرئيس مباشره لان لغايه دلوقتي ما لقيناش الرئيس رسميا ولا مره الثلاث ايام عدوا قالوا ادوني اسبوع الاسبوع عدى قال لك طب ادوني يومين اليومين عدوا ما ما جبناش منه اي تفاهم ولا اي اتصال تواصلنا بعد كده للرئاسه تاني قال انا هقعد معاكم اللواء عماد حسين وتحلوا بما يرضي الله ايه يا عماد بيه ايه رايك ايه هنحل بما يرضي الله نعمل ايه قال لك السيد الوزير مستاء جدا شيلوا الاعتصام الاول وامشوا بيوتكم وبعد كده هاتوا واحد منكم يجي يقعد مع الوزير ونشوف الحل ايه ايه اللي بتقولوه ده هو ده الحل اللي بما يرضي الله اللي عندكم يا رئاسه هو ده الحل بما يرضي الله انتوا مش عايزين تحلوا تمام آه، احمد بيه بكل وضوح آه، شايف مين اللي ضد قضيه الضباط الملتحين
الرئاسة ببساطة لأن حضرتك في تصريح صدر من السيد الوزير بيقول إن أنا مش هرجع الضباط الملتحين حتى لو خدوا أحكام ولو خدوا أحكام هوجههم وأوقفهم تاني ولو وقفتهم تاني وخدوا أحكام مش هنفذ الأحكام حتى لو هتسجن فأنا أعتقد إن السيد الوزير ما يقدرش يقول التصريح ده إلا لما يكون واخد ضوء أخضر من الرئاسة انا ماليش تفسير لو حضرتك عندك تفسير تاني ان هو يقدر يقول الكلام ده وعايز اقول حاجه كمان هو هو ما خدش ت- ت- ضوء اخضر من الوزاره واحنا ناس بنسيء الظن طب ليه الرئاسه ما طلعتش ردت على هذا التصريح ده حتى من باب اعلاء سياده دوله القانون من باب ان السيد الوزير ما يكونش يقول لك ما فيش ضابط ملتحي هيخش عندي زي ما يكون الوزاره دي بتاعته مثلا هيدخل اللي هو عايزه ويطلع الوزاره دي بتاعت المواطنين الناس اللي بتدفع الضرائب الناس اللي بتدفع الرسوم احنا اللي بندفع فلوس الوزاره دي فدي مش وزارته هو مفيش حاجه اسمها عندي مفيش حاجه يخش عندي لا دي اسمها وزارتنا احنا لازم يكون في تمثيل لينا جوه الوزاره دي تمام كلمه اخيره هاني بيه كلمة أخيرة أحب أوجهها يعني طبعا آه، يعني هاخدها من كلام أخ كان عمل مداخلة إحنا بعد لما فقدنا الأمل في الأسباب المادية طبعا مش في الله إحنا أملنا في الله لن ينتهي ولن ينقطع بإذن الله تعالى آه، بعد ما فقدنا الاسباب في جميع ب- ب- ب- فقدنا الامل في جميع الاسباب الماديه اللي قدامنا في رئاسه الجمهوريه في مجلس الشورى في جميع المؤسسات اللي يعني الاغلبيه فيها دايما بتبقى الحزب الحريه للعداله او الاخوان المسلمين لدرجه حطت علينا علامات يعني عندنا علامات استفهام كتير من موقف حزب الحريه والعداله وجماعه الاخوان المسلمين يعني وفي ظنون كتير جدا انما احنا برضو يعني آه، ما بنحبش ناخد دايما بالظن انما بنقول وبنضع كل شخص امام مسؤوليته احنا دلوقتي بنتوجه للمواطنين للشعب المالك الحقيقي للسلطه الشعب مصدر السلطات الشعب اللي جاب رئيس الجمهوريه واللي جاب مجلس الشورى واللي جاب جميع هذه المؤسسات وبنقول لكم يعني خلاص كل هؤلاء جميع القيادات حتى باقي الاحزاب الاسلاميه حزب النور حزب الاصاله حزب البناء والتنميه كل هذه الاحزاب اه تعاونت معانا تضامنت معانا اه اعلاهم حزب النور اعلاهم الدعوه السلفيه وقفوا معانا اقوى من الاحزاب التانيه انما كلها برضو يعني مواقف ما ارتقتش لمستوى الجديه اللي مطلوبه في هذا الامر ان هذه قضيه مجتمعيه زي دعاء.
ما النقيب احمد بيقول الدعاه العلماء اللي احنا عرفنا منهم حكم اللحيه انا كنت داخل كليه الشرطه ما اعرفش ايه حكم اللحيه انا سمعت كلامكم وسمعت علمكم ويعني وربنا يعني جعلكم سبب ان انا اهتدي لهذا الامر انتوا فين دلوقتي منا انتوا ايام المجلس العسكري عملتوا حلقه مجلس المجلس شورى العلماء كانت حلقه قيمه جدا الله هو في ايه انا حاسس ان احنا بنعمل حاجه غلط انا عايز العلماء يطلعوا يردوا علينا العلماء الافاضل الشيخ محمد حسان يعني واحنا في قناته يعني وبنت- وبنشكركم على الوجود بس انا عايزين موقف منه مع الرئاسه ويقول لنا نعمل ايه عايزين موقف من الشيخ محمد حسين يعقوب موقف من الشيخ محمد عبد المقصود موقف من الشيخ ابو اسحاق طبعا هو الشيخ ابو اسحاق طبعا يعني كان ليه طبعا كليب جميل ورساله جميله لينا جدا انما يا شيخنا قولوا لنا نعمل ايه يا ازهر يا شريف يعني يا ازهر يعني يا حامي وسطيه الاسلام سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تهان في مصر وانتوا مش هنا العلماء مش هنا الازهر الشريف مش هنا الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح مش هنا مجلس شورى العلماء مش هنا وكأن احنا بنعمل حاجه غلط قولوا لنا لو احنا بنعمل حاجه غلط قولوا لنا قولوا لنا احلقوا قولوا لنا ارجعوا لان انا بقالنا سنه ونص وبعد كده الشعب انا بقول للشعب اهو وبقول لكل واحد متضامن معانا ما يكفيش انك تتصل بيا وتقول لي انا متضامن وتقول لي انا بدعي لك طبعا الدعاء ده طبعا شيء قيم ويعني واحنا نسالكم على ال... نسألكم ان انتم تداوموا على على هذا الامر والدعاء ده سلاح قوي جدا لكن لازم حركه ما ينفعش نيجي نقول للناس احنا عاملين وقفه تعالوا تضامنوا معانا اقفوا معانا علشان نوصل صوتنا وتفهموا الناس ان دي مش قضيتنا تمام.
انا لو دي قضيه شخصيه انا ممكن بكره اقول لهم انقلوني قالوا لي هننقلك في وظيفه مدنيه في البترول ولا في الكهرباء ولا في وزاره الطيران المدني ولا في وزاره الصناعه هتاخد خمس اضعاف مرتبك وعدد ساعات تشغيل اقل انا ما وافقتش مش عشاني عشان الاجيال اللي بعد عشان ابني وعشان احفادي عشان ده يصبح حق ليهم ما نبقاش مواطنين درجه تانية لمجرد كل جرمي ان انا استنيت بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يطلعش وزير في يوم من الايام يقول ده اهان كرامه الوظيفه عشان يستني بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم فانتوا لازم تركزوا معانا شويه واما ندعوكم لوقفه تنزلوا تقفوا معانا والا احنا بعد كده ما حد يعني هنبقى اعذرنا الى الله ان شاء الله ربنا هنبقى يكرمك إن شاء اعذرنا الى الله ربنا يبارك في حضرتك ربنا يكرمك ويعزك يا رب اللهم امين وان شاء الله ربنا هينصركم باذن الله رب العالمين ان شاء الله ان شاء الله قريبا باذن الله انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا هاني بيه الشكيري شكرا, شكرا شكرا.
جزيلا شكرا جزيلا لاحمد بيه البدري شكرا جزيلا لحضرتك وتحياتنا وتقديرنا وشكرنا للضباط الملتحين كلهم ربنا والأمناء يبارك في والأمناء.
الجميع يا رب اللهم امين طبعا الضباط والامناء والكل آه، 73 فرد ربنا يبارك في الجميع يا رب اللهم امين دي كانت حلقتنا النهارده مشاهدينا الكرام رسالتنا بنحاول ان احنا نقدم آه، شيء ايجابي رساله ايجابيه آه، آه، مجموعه آه، ما الضوء مش متسلط عليهم او حينما يسلط الضوء عليهم بيتوجه بطريقه آه، خاطئه او بيفهم قضيتهم بتفهم قضيتهم بطريقه خاطئه وده اللي بي يعني بينعكس على رد فعل كثير من آه، فئات آه، المجتمع دي كانت حلقتنا النهارده انتظرونا غدا ان شاء رب العالمين ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء احبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نصح النبي لصحبه